يوسف شتا قصة كرم اليتيم
كتب القلم عبرة وحكم كتب القلم عبرة وحكم والفن نظم ألحان ونغم والفن نظم ألحان ونغم ليالوها ناس وادوها ناس غنوها وناس سمعوها يا اللي انت مظلوم وبتقاسي الهموم صبرك بدل ما تبكي وتشكي للعباد صبرك خلي سلاحك ايمانك والتقى صبرك الصبر احسن دواء يشفي واحسن زاد بينفع المؤمنين اللي إيمانهم زاد وينول المرء غرضه والحقوق زاد اللي تكالوا على الله عمره ما ينضام ومن حب نفسه على طول الزمان يندم والزرع لو أن أوانه واستوى ينضم والبركة يا عم بتخلي القليل زاد اللي يخاف ربنا أجره يطالب بيه يعمل لدنياه وفي الآخرة يطالب بيه ويلاقي عمله إمام منه يطالب بيه اللي صبرنا له ورزقه دائما مبسوط يرضى بقضاء ربنا ويعيش سعيد مبسوط كل اللي جاهد وصل هدفه وهو مبسوط مفيش حق بيموت مدام صاحبه يطالب بيه يا سامعين فننا ولشرحنا توعوه انا ححكي قصة جميلة نظمها توعوه بطلها كرم اليتيم ابن الاصول توعوه الدين هو نصيحة طيبة وجميل والصبر عقبه وفرج طيب قوي وجميل ان شفتوا انسان هيخطأ قدموله جميل ان شفتوا انسان هيخطأ قدموا له جميل من قبل ما يميل على الطرق السليم توعوه كرم اليتيم مات ابوه وهو كان صغير ما شافوش وجرح قلبه السقيم طب الزمان ما شافوش مشي في سكة حياته والطريق ما شافوش وده مرارة الزمان وغلب عليه همه والدنيا من طبعها زادت عليه همه واتربى محروم ومين اللي حمل همه وماتت امه يا عيني والحنان ما شافوش من بعد امه جابوا عمه ووصوا عليه من بعد امه جابوا عمه ووصوا عليه إناوي يبقى شقيق والده ويوصوا عليه الأهل ويا الجيران حضروا ويوصوا عليه عشر فدادين تركهم أبوه من بعده غير المتاع والبيوت والمال من بعده وقناوي أصبح كبير الدار من بعده وإخواله شهدوا مع عمه ويوصوا عليه آسيا عائر ما معهاش خلف منها آسيا علشان كده أصبحت طول عمرها آسيا بتمشي شورها على جوزها تملي تغير قليلة الأصل من يومها وهي تغير وبتحسد الناس عن نعمة بحقد تغير وتكره الخير دايما في الطباع آسيا بعد الوصية معايا للكلام راعي مرات إناوي قالت له بالنظر راعي الملك كله هيصبح ملكنا راعي مدام صبحت رميت الواد في ايديا هات العقود هات وورق الملك في ايديا تعب كرم ولا راحته تكون في ايديا ولما يكبر شويه نشغله وراعي وافق ناوي مراته لرأيها سلم اكمنه دايما ضعيف دقنه لها سلم ملكة برحها ووياها الشيطان سلم بقى جوزها لعبة في ايدها من شهور لأيام وكرم صغير ما يعرفش ظروف الأيام وحفيظة وحشة ولا تخشى لومة الأيام حتوريها ايام راضية يا سلام سلم من الصبح للظهر لا ياكل ولا يشرب من بدري يرعى الغنم ومن الندى يشرب مكتوب عليه الشقى من مصغر ويشرب على الارض بتنيمه وبفعلها يرضى وبخيش تغطيه وبرضه برأيها يرضى من بس يا ناس على ظلم اليتيم يرضى من أقل حاجة بيرضى ومن العذاب يشرب فات يوم ورا يوم والمسكين يا زلي لما بقاله عشر سنوات يا زلي ما شافش فيهم يومين حلوين يا زلي مش لاقي واحد يغيته من العذاب والكرب ومرات عمه سبب همه وسبب الكرب ولو اشتكى يوم لقناوي يزيدوا كرب وتشبع وضرب غير السب وتذل الجلبية شرايح والجسد عريان ولا فيش قميص تحتها كان يستر العريان صعبان عليا قوي ماشي اليتيم عريان مسكين وغلبان مدام جور الزمان ملكه ووقعه في ايد حفيظه والزعل ملكه وعمه غمض عينيه من يمته ملكه ينعم في ملكه وهو مسيب وعريان كرم اليتيم في البلد بقى اغلب الايتام والاهل قاسين عليه الكل والايتام وشرط الوصاية حنان القلب على الايتام الهم جاله وهو لسه صغير وحديث ما يستحقش إهانة منهم وحديث نسيوا شريعة إمام المرسلين وحديث سيدنا النبي في الحديث وصى على الأيتام ويبهدلوني ما فيش ولا يوم يهنوني ويأدبوني بكتر الجوع يهنوني أحسن طريقة أنا أهرب في نص الليل لأنهم افتروا خلوا نهاري ليل ومهما يحصل راح أتحمل نهار مع ليل أحسن ما تني ذليل والناس يهنوني بالليل كرم قام هرب ولا فيش احد دري بيه وساب ملكه وسايب في البلد ضربوه الليل كان برد قاسي والضعيف دري بيه وسط المزارع مشي عدى بلاد وبلاد هربا من الذل وقلوب من حديد وبولاد وبدمع عينه غسل توبه القديم وبلاد وقلة الزاد والجوع الشديد ضر بيه وهو ماشي في ليلة والظلام غطاه من الأسى والمحن سيف الزمان غطاه داره تركها من الأسوأ وساب غطاه لقى عشة جوه المزارع خش جواها ضلمة ما فيها نور وشبح الخوف جواها من التعب والسهر اهو نام جواها ولا فيش فرشة لقاها والسما غطاها كان صاحب العشة راجل اسمه عبد الخير صاحب مروءة ومن طبعه يحب الخير ومجتهد في الزراعة وبيته مليان خير الصبح بدري في لحة الفجر بيخضر رايح بيزرع ذراه في الغيط بيخضر عالعش حود يجيب محرات بيخضر لقى واد صغير جميل وشه عليه الخير الراجل الحر اتقدم عليه صحاه ومد ايده وبيطبطب عليه صحاه وقال له ما تخافش ده انا اشبه ابوك صحاه قول لي على قصتك يا ابني برأي سليم كرم حكى قصته للشيخ بقلب سليم قال له بصراحة وعبد الخير ضميره سليم طمن فؤادي اليتيم من بعد ما صحاه وقال له يا ابني حكايتك قطعت قلبي اسمع لي كلمة هقولها من صميم قلبي خليك معايا وهات قلبك مع قلبي هتكون هنا زي ابني تعيش من خيري وبالتعاون يزيد خيرك مع خيري ولما ترتاح هنا ابقى سعيد خيري يرتاح ضميري واطمن دائما قلبي اخدوا على البيت يومها وزودوا اكرام وقابله هو وزوجته في هنا واكرام ولبسه هدوم جديده وبنعمته اكرام وقال له خليك معايا في الهنا يا ابني وقال له خليك معايا في الهنا يا ابني انا ما عنديش ولد وانت هنا ابني خلي معاشي معاشك دائما وابني وان عشت يا ابني ضروري هجوزك اكرامي بنتي الوحيدة أنا في العز ربتي على العلم والمعرفة والذوق ربتي هتكون موافقاك وانت كمان ربتها انسى اللي فات يا كرم خليك مع اللي جد خليك معايا صريح دايما وخليك جد وباجتهادك هتنجح يا أصيل الجد وبيني وبينك حبال الود ربطها كان سنه في الوقت ده أكتر من العشرة أخلص في حبه لعبد الخير والعشرة وفي العمل كان همام عشرة على عشرة إكرام عجبها كرم وقلبها مليه اكمنه شهم وهمام طبع الأدب ماليه أمين وصاحب مروءة والشرف ماليه والحاجة في إيديه لأمانته تزيد عشرة إكرام جميلة وحسن اللفظ خاطبها بعيد عن العيب ولا فيش عيب خاطبها وألم السعادة في دار العز خاطبها واحد من أهل البلد طاغي من الإجرام اسمه حميدة وطبعه الكبر والإجرام قام راح يخطبها من أبوها وزاد إجرام قام قال له إكرام كرم من بدري خاطبها قام قال له ازاي غريب الدار ياخدها وتسيب له بنتك يا عبد الخير ياخدها وازاي توافي لان الواد ده ياخدها ده انا حميده واسمي كيف علم على عود طول عمري راجل انفذ كلمتي على عود واحلف بايمان لو جسمي صبح على عود طول ما أنا موجود ما يقدر حد ياخدها قام ربي بثبات عبد الخير في بيته مرضش يهينه لانه ضيف في بيته قال كل واحد طبيعي حر في بيته ادم الكلام في الحديث مطلوب وفريضه ولا انت جاي لي تنفذ رايي وفريضه ملكش واجب هنا ام فز وفريضه وطرد حميده وخرج زعلان من بيته حميده ماشي يقول للشر ماني سايبك حميدة ماشي يقول للشر ماني سايبك واللي يعاديني لازم أأذيه ماني سايبك ومسك سلاحه وقال يا سلاح ماني سايبك طول عمري ما انهدت يوم من أخي ولا أبويا وأهل البلد كلهم عارفين مين أبويا ولما بزعل ما ببقيش اخ ولا ابويا وحياة ابويا يا عبد الخير ماني سايبك حميدة جاب ناس على فعل الرضي قطعوه عصابة الشر خونة والطريق قطعوه ما يعرفوش المروءة والشرف قطعوه في ليحة الفجر قالوا يا حميدة قوم بينا هات المناشير والسكاكين قوم بينا هنروح على غيط عبد الخير قوم بينا راحوا كسروا له الجنينه والذره قطعوه قوي جبار نفذ اوام خطته وفي عملته جبار وقطع الزرع الاخضر والسلاح جبار وصل الخبر عند عبد الخير وبلغوا اذاه وقام راح الغيط شاف زرعه وخصمه اذاه وقال حميدة بمكره ضرني وأذاه عوضي على الله وربي منتقم جبار العمدة بلغوا الخبر أم وقتها في الحال بلغ رجال النيابة والبوليس في الحال قاموا على الغيط وراحوا يعينوا في الحال وهم بيعينوا واحد نظر بعينيه قام شاف بطاقة حميدة من بعيد بعينيه وكيل النيابة قال هو اللي فعل بعينيه وقال اقبضوا عليه وهاتوه لي هنا في الحال بحثوا المباحث عليه وجدوه في دار صاحبه شاف المباحث جري وجري وراه صاحبه ما سمعش ابدا نصيحة من احد صاحبه بقوا يضربوا بالسلاح طلقة ورا طلقة وانطلقوا جوه المزارع وقتها طلقة حميدة فجأة ارتمى على الأرض من طلقة ومات مقتول بطلقة من إيدين صاحبه حميدة مات وانتهى والخلق فرحت فيه وكل أهل البلد والغرب فرحت فيه اكم انه ظالم وكان دم الخيانة فيه يا ما قتل ناس ما وقرش صغير وكبير وكان أكل الحرام عنده غرام وكبير وعينه فرغة تملي وكان غروره كبير فحت لغيره بير ورماه المقدر فيه كرم وإكرام عبد الخير نادلهم بعد الحكاية اللي حصلت قام ونادلهم وزوجته رحمة معاه في الشغل نادلهم كرم وإكرام عبد الخير نادلهم بعد الحكاية اللي حصلت قام ونادلهم وزوجته رحمة معاه في الشغل نادلهم وقال لهم علي في باله خطر وشرح من اليوم هجهز لكم كم الكتاب وشرح دعا وحضروا المداعي كلهم وشرح وكانت ليلتهم فرح واليوم نادلهم بعد الفرح ما انتهى عاشوا سوا عيلة والخير بقى كل يوم بيزيد على العيلة ورزقهم زاد قوي والخير على العيلة وفي يوم كرم قال لعبد الخير يا عمي غمرني خيرك وفضلك زاد يا عمي انا عايز اسافر بلدنا في يوم يا عمي اشوف عمي واطمن على العيله انا جيت عندك يتيم شفت الهنا وياك نلت الشرف يوم جواز بنتك وانا وياك من كل قلبي حافظ ودك وانا وياك ام رد قال يا كرم انت همام ونبي اثبتت انك اصيل صاحب جميل ونبي احلف بواحد احد رب العباد ونبي طلبك البيه وحسافر انا وياك يلا يا ابني لهذا الرأي ما تغير حنقوم نسافر ده وادي الوقت ما تغير خليك مبسوط واوعى تكون متغير وجدوا في السير نهارها وكملوا المشوار وصلوا البلد وصلوا البلد جرقنا في نهاية المشوار دخلوا بفرحة عشان يرتاحوا من المشوار وخشوا على الدار وجدوا الحال متغير كرم دخل جوه داره في مضيفة عمه كرم دخل جوه داره في مضيفة عمه ومعاه نسيبه اللي بالخير العظيم عمه وفضلوا قاعدين شوية في انتظار عمه لحظات مرت واخر لحظة جت ليهم وهم قاعدين وكان الصبر جوت ليهم شويتين بعدها وحفيظة جت ليهم دخلت عليهم معاها شخص غير عمه كرم يوميها كان اتغير عن الاول العز غير ملامحه كتير عن الاول بقى شاب عود وملان اقوى من الاول ما عرفتوش وساعتها عليها خال والوقت دوار ساعة حلوة وساعة خال وهي كبرت دي بالورد الخدود والخال وكرم بقى عال وتحسن عن الأول قالت لهم انتوا مين يلي اتيتوا الدار قولوا لي على اسمكم يلي حضرتوا الدار انتم ضيوفنا لكن احنا صحاب الدار قال يا حفيظة حصل لك ايه خدي بالك ده انا كرم اليتيم افتكري خدي بالك اهي مرت ايام وجت ايام خدي بالك قال يا حفيظة حصل لك ايه خدي بالك ده انا كرم اليتيم افتكري خدي بالك اهي مرت ايام وجت ايام خدي بالك وتخلي بالك انا كرم اللي صاحب الدار عم القناوي ماني شايفه قوليلي فين وايه اللي جاب شبل دارنا وفين صاحبها فين قالت له جاي النهارده تقول لي عمك فين عمك خلاص مات ولا عادش فاضل له وجود وراح زمانه معاه ان كان هنا او جود انا بحسبك مت اتاريك يا كرم موجود لما انت موجود قول لي كنت غايب فين قال يا حفيظة أنا اسمي كرم معروف عمي ونسيبي اللي جنبي له مقام معروف رباني في الخير وله عندي جميل معروف جوزني بنته وخلى السعد من حقي الفضل لله وليه الشكر من حقي وجه معايا النهارده عشان نشوف حقي ملكي وحقي هنا اهو من زمان معروف حفيظة قالت كل حاجة ناوي بايعها من قبل ما يموت لشبله كان بايعها الأرض والملك حتى الدار بايعها سمع الكلام منها فتح وباله راق زمن العكر انتهى عدى وجو راق إن كان معاك شهود تشهد وفيه أوراق ومهات الاوراق صحيح ان كان بايع حق قام رد شبلي وقال له فين ارضك قم فز من عندنا دور وشوف ارضك قدامك المحكمة اثبت هناك ارضك جايب نسيبك معاك ايه اللي جابكوا هنا من غير مطرود مش لازم قعدكوا هنا الدار ملكي ولا لكش هناك وهنا والارض دي ارضنا بشهود مش ارضك كرم خرج وقتها وهو راح على العمده وكان وياه عبد الخير للعمده ولما وصلوا هناك وقالوا له يا عمده بعد السلام والتحية قالوا شكوتهم عرف حكاية كرم وسمع لشكوتهم بوجه ضاحك ولا هملش شكوتهم طيب خاطرهم قالوا له تعيش يا عمده العمدة قال يا غفير وحط لي شبل أوام وهات حفيظة معاه واحضر بسرعة أوام علشان نشوف حل لأجل المشكلة دي أوام علشان نشوف حل لأجل المشكلة دي أوام راح الغفير وقتها ورجع بسرعة حضر وقال له شبل في جراءة امتنع ما حضر العمدة سمع الكلام دمه غلي وحضر وقال يا شيخ الغفر بالقوة هاتوا أوام راحوا جابوا شبل بالقوة وحفيظة معاه العمدة سألوا بصراحة والشجاعة معاه ساعتها شبل انفعل وحضر شيطانه معاه وقال ده ملكي أنا شاري وعندي حجج معرفش ابدا كرم ولا لهش عندي حجج العمدة سمع القضية من كلام وحجج لم الورق والحجج اللي لقاها معاه وقال يا شيخ الغفر اقبض على الاتنين حفيظة مع شب اللي مزورين الاتنين حبعت اجيب النيابة والبوليس الاتنين ونقول لهم على القضية واللي صار وجرى ونكشف السر لما يحضروا وجرى والحق ينطق ساعتها بالعدالة جرى ونتيجة الافتراء ياخدوا الجزاء الاتنين جه البوليس والنيابة وقلبوا الأوراق بصوا لقوا ختم القناوي على الأوراق وبصمة الإيد شافوها في جميع الأوراق العمدة قال للنيابة فيه ورق عندي إناوي كان سلمولي من زمان عني عرفني حق اليتيم لاجل احفظه عندي حفيظة يا فندي وشبل مزورين لوراق إناوي كان دائما على كل شيء يمضي يقرا ويكتب وانا عندي الدليل يمضي والحق له سيف على راس الضلال يمضي العمدة جاب الورق اللي حداه وشافوه وكان أكبر دليل عند النيابة شافوه حفيظة قبضوا عليها وغشها ده شافوه وشبل راخر خدوه لمحاكمته يمضي الجلسة كانت سريعة وشددوا الأحكام وخشوا في السجن والقاضي نطق الأحكام وحفيظة مع شبل يقضوا في السجون أحكام الحق لما ظهر كان له دليل وشهود الحق لما ظهر كان له دليل وشهود والزور مهما علي باطل ملوش شهود يا ظالم الناس اعمالك عليك شهود والزور مهما علي باطل ملوش شهود يا ظالم الناس اعمالك عليك شهود والرب موجود وهو احكم الحكام كرم حمد ربنا ولنعمته شاكر وارتد ملكه اليه الصابر الشاكر وحي عمدي ببلدهم اسماعيل شاكر وحي عمدي ببلدهم اسماعيل شاكر وعاش في بلده في خير وفي عز وسعادة ومراته إكرام معاه في يسر وسعادة وودع نسيبه عبد الخير في سعادة حيه زيادة وقال يا عم أنا شاكر حيه زيادة وقال له يا عم ده أنا شاكر يا صاحب العقل سيبك من الهموم وضنا اعمل عمل خير ينفع خلفتك وضنا وإن كنت مسكين إن كنت مسكين وعايش في عذاب وضنا لازم تشوف الهنا من بعد طول صبرك
وإلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة توب كواليتي للإنتاج الفني